من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي في الإصحاح الخامس في من عدد 12 ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم سالموا بعضكم بعضا ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا أيها الإخوة صلوا لأجلنا سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد النيروز وبداية السنة القبطية الجديدة عيد الشهداء وسنة الشهداء وأيضا بمناسبة عيد الصليب اللي هو بنحتفل به بعد 17 يوم من عيد النيروز وعشان كده بنصلي بنغمة الفرح بين النيروز وبين الصليب بنصلي بنغمة الفرح وعيد الصليب أيضا يمتد إلى ثلاثة أيام بنشكر ربنا كمان أنه أعطانا أن احنا نفتقد إخواتنا في الكنائس القبطية في اليابان وفي استراليا رحلة كانت مكثفة جدا من ناحية البرنامج وسافرنا الأول اليابان أول رحلة على الأصح كانت خمس محطات محطتين في اليابان وثلاث محطات في استراليا في اليابان من دبي لغاية أوزاكا آه، تسع ساعات وقضينا المحطة الأولى بتاعت أوزاكا دهيت رحبوا بينا ترحيب كبير قوي من شعب آه، آه، ديانة اليابانيين ديانة الشنتو واليابانيين اليابان عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من الجزر فيها بس أربع جزر كبيرة عدد السكان هناك حوالي 130 مليون وشعب رقيق للغاية ومدقق وعندهم كل الكوارث الطبيعية الزلازل البراكين الأعاصير الفيضانات كل ده عنده مع حياتهم اليومية آه، بيزرعوا هناك الرز الرز هو مأكلهم الأول وعلشان الرز الأرز يعني انتوا لما بتشوفوه في الأرض عندنا يطلع نبات أخضر كده ويجي عليه الهواء يقوم ينحني فثقافة الرز دي هي المسيطرة عليهم هناك في الانحناء في أي مكان تقابل شخص لازم ينحني لك طبعا احنا مش واخدين على كده واللي ظهرهم بيوجعهم تبقى عملية صعبة قوي لكن من الحاجات اللطيفة يوم ما وصلت يوم السبت 26 عملوا احتفال كده صغير كان فيه يابانيين طبعا وقامت سيدة يابانية آه، صديقة للكنيسة القبطية هي ومامتها وقدموا لي شوية هدايا كده فمن ضمنها علبة فيها آه، آه، أطباق صيني صغيرة قالوا لي دي علشان الرز هم قالوا كده فوانا باخد الهدية بقولها على سبيل الضحك يعني شكرا بس فين الرز تاني يوم لقيت السيدة دي جايبة شوية رز وداخلة بيه الكنيسة وبتقدم لي شوية الرز علشان يبقى الأطباق والرز حاجة لطيفة يعني حاجة رقيقة طبعا بياكلوا الرز هناك بال- بعصايتين كده وبهارة بالغة مش زينا ما احنا برضه عندنا رز بس يعني رز عن رز يفترق آم، كان يوم جميل جدا التدشين ده كان كله في اوزاكا كيوتو بعد كده ركبنا الطيارة رحنا المحطة الثانية طوكيو العاصمة آه، في طوكيو عملنا مقابلتين مقابلتين حلوين خالص مقابلة وهي عمدة طوكيو وأظن اسمها كويكي ودي آه، يابانية وسيدة مشهود لها جدا بالإدارة لدرجة ممسكينها ملف استعداد اليابان للأولمبياد اللي هيحصل سنة 2020 هي المسؤولة عنه هي المحافظ بس هذه السيدة تعلمت في جامعة القاهرة عندنا في مصر هنا والدها كان عنده مطعم كبير مطعم ياباني كبير في مصر وكانت وهي صغيرة دخلها جامعة القاهرة كلية الآداب وتعلمت وتخرجت عشان كده تحب مصر وتتكلم عربي آه، صح عربي طبعا بلهجة مخصوصة لكن آه، لها محبة كبيرة أوي في مصر عندهم قانون في اليابان يمنع المسؤولين الحكوميين من مقابلة قادة الدين أي واحد قائد ديني لا يتم مقابلته آه، في المباني الرسمية أنا كنت نازل في فندق وهي عندها مبنى العمودية بتاعها فلا هي تيجي عندي ولا أنا أروح عندها فاخترنا فندق تاني كأرض يعني متوسطة نتقابل فيه قوانين كانت مقابلة طيبة جدا وبعد كده آه، زرنا وزير خارجية اليابان أيضا شخص مبارك خالص وكان بيستعد كان لسه متعين جديد وبيستعد إنه يجي مصر وجه مصر فعلا يوم 12 سبتمبر وكان له اجتماعات ناجحة وأظن الرئيس السيسي قبله كمان آه، بلد جميلة خالص وطبعا لأنها جزر فهي حر مع رطوبة لكن آه، شعب دقيق جدا هناك ال- عامل النظافة تعتبر من المهن الراقية وبيسموه هناك مهندس صحة ومرتبه عالي جدا عشان كده البلد هناك بتبرق مش نظيفة حاجة بعد النظافة في شوارعها وكباريها ومبانيها ورغم ان عندهم زلازل الا انهم بيبنوا ابراج بالمئة دور وكلها عبارة عن معدن وازاز يعني اللي عنده زلازل ده يبني حاجة ازاز ازاي لكن هم في براعة وفي تكنولوجي عالي جدا بعد كده سافرنا من اليابان لاستراليا آه، تسع ساعات كمان في الطيارة آه، نزلنا في محطة الثالثة في استراليا في سيدني دي إبرشية فيها إبرشية قبطية فيها نيافة أنبا دانييل وقضينا أسبوع وياهم طبعا كان مفروض نقعد أسبوعين ثلاثة أربعة لأن حجم العمل هناك كبير وهي إبرشية كبيرة آم، زرنا فيها بعض الكنايس دشنا فيها وضعنا حجر أساس المو- مقر المطرانية آم، عملنا اجتماع كبير قوي في القاعة الرئيسية في المدينة وصلينا فيها قداس حضر آلاف واجتماع عام وآلاف واجتماع للشباب برضو كان آلاف الحقيقة كانت خدمة مباركة جدا لكن من العلامات جميلة في سيدني المدارس القبطية عندهم ثلاث مدارس قبطية ومدارس قبطية مش للقباط بس بتقبل أي ناس لكن فيها كمان آه، تعليم القبط فيها اللغة القبطية فيها الألحان فيها بيدرسوا تاريخ مصر آه، وأنا قاعد والولاد وبضحك وياهم كده ولاد بعض المدارس فبقول لهم عندنا في مصر وبعمل كده فلسه بعمل كده راحوا قايلين على طول أهرامات بيراميدز فبيدرسوا التاريخ المصري الجميل الحقيقة المدارس هناك حلوة كانت آخر مدرسة زرناها مدرسة سان مارك وجمعوا فيها آه، طلبة من مدرسة تانية اسمها مدرسة آه، أنبا بشوي ومدرسة العذراء قديسة مريم العذراء الحقيقة فيها مجهود جميل وفيها عمل كويس وعلامة كويسة خالص هناك في آه، سيدني طبعا بجوار خدمات كتيرة آه، مش هذكرها بالحصر يعني لكن أنبا دانييل وياه أباء كهنة كتير هناك آه، مع أراخنا رتبوا برنامج لطيف وكان برنامج مليان صحيح لكن آه، هو حجم العمل هناك كبير خالص بالمناسبة عايز أقول آخر زيارة قام بيها البابا شنودة لاستراليا كانت من 15 سنة 2002 فطبعا كانوا متشوقين ان نزورهم وانا بالنسبه لهم جديد يعني فعايزين يتعرفوا عليا وهناك برضو زرنا بعض المسؤولين المحليين استراليا ست مقاطعات فالمقاطعة الكبيرة دي اللي هي نو- نيو ساوث ويلز آه، زرنا رئيسة الوزراء فيها وهي من أصل أرمني وزرنا بعض المسؤولين وكلها زيارات طيبة وبيحملوا تقدير عالي جدا للمصريين هناك وللكنيسة القبطية المحطة الرابعة كانت في كامبرا كامبرا هي العاصمة السياسية يعني العاصمة اللي فيها الحكومة فيها البرلمان وفيها المعارضة وهي بلد صغيرة لأنها بس مسؤولة عن الحاجات السياسية فيها زرنا رئيس الوزراء وبعض السادة الوزراء وزرنا زعيم المعارضة هناك وكمان زرنا الحاكم العام الحاكم العام يعني بمثابة رئيس الدولة و... وأنا قاعد وياه كده آم، آه، كان قرا ال CV بتاعي يعني عارف التفاصيل بتاعتي كلها فقعد يتكلم في حاجات كتيرة وبعدين في الآخر قال لي عايز أعمل لك فسحة فانا ما اعرفش طبعا الفسح اللي بيعملوها الجماعه الكبار دول بيبقى شكلها ايه فقال لي هلبسك بلطو تركب عربيه عربيه مكشوفه زي عربيات الجولف كده ونمشي في حدائق القصر عشان اوريك حيوان الكانجرو عارفين الكانجرو آه، حيوان بيمشي كده على رجلين لورا وعنده رجلين قصيرين قدام ويحط ابنه في كيس كده في بطنه ويمشي كده الحقيقة رحنا حوالي عشر دقايق كده آه، هو اللي كان سايق الحاكم العام ده وفرجنا على الحيوان كنت أول مرة أشوفه طبعا حركته لطيفة هو شعار استراليا يعني ده الحيوان اللي بياخدوه شعار وبيعتزوا بيه جدا هناك آه، كمان في البرلمان الاسترالي اختاروا أول نائب برلماني قبطي مصري اسمه بيتر خليل قابلناه وهناك في البرلمان اتكلموا عن مصر كتير وكان يوم كده هو يوم كامل قضيناه في هذه الزيارات الرسمية المحطة الأخيرة رقم خمسة كانت في ملبورن ملبورن العاصمة الثقافية لأستراليا وملبورن خدت جايزة اسمها أفضل مدينة للحياة فيها للعيش فيها في ملبورن بقالها سبع سنين بتاخد الجايزة دي طبعا بلد متميزة جدا تقابلنا ويا العمدة فيها رحب بينا كتير قوي وقال لي علشان انت ضيف متميز لازم نبن- نمضي زي وثيقة كده فقعدنا آه، جنب بعض والناس الصحفيين ومضينا الورقة دهيت اللي بتقول إن فلان زارنا في اليوم الفلاني باعتبارنا أكتر مدينة آه، العيش فيها آه، متميز يعني آه، ملبورن إبرشية نيافة أنبا سوريال إبرشية متميزة أنبا سوريال أصلا يحمل الجنسية الأسترالية وسيدني أكبر حجما من ملبورن أنبا سوريال أول أسقف قبطي يبقى في أستراليا آه، اترسم سنة 97 واتجلس في أستراليا سنة 99 آم، في هناك عمل ممتاز لكن أكتر حاجة كانت الحقيقة متميزة آه، افتتحنا تور برج كبير 43 دور في قلب ملبورن اسمه آه، بؤورو تور بؤورو طبعا كلمة م- آه، قبطية اسمه برج ملك السلام البرج ده آه، 43 دور في قلب المدينة المطرانية هناك والكلية الإكليريكية أربع أدوار وبعد كده سبع أدوار جراشات وبعد كده بقية الأدوار شقق سكنية آم، احتفال كان متميز جدا الكنيسة اللي في البرج دي كانت باسم آم، قديس الأنبا بشو قديسة فيرينا وافتتحناها وحضر مسؤولين كتير وحضر من مصر وزيرة الهجرة آه، السيدة الوزيرة نبيلة مكرم وحضر ثلاثة من أعضاء البرلمان المصري آه، السيد محمد السويدي ده زعيم الأغلبية والدكتورة أنيسة حسونة والدكتورة مريان عازر حضروا الافتتاح وكان حيا وجودهم تمثيل مشرف لمصر هناك والحاجة الجميلة اللي شفناها كمان في ملبورن مع كل الأنشطة الأديرة والمدارس والكنايس كل ده جميل ونمو ونشاط حلو خالص لكن كمان آه، الكلية اللاهوتية هناك كلية اسمها كلية القديس أثناسيوس الرسولي اللاهوتية الكلية دي من تقدمها ووجود الصف فيها متميز آه، اعترفت بها الجامعة وخدت آه، أو منحت إمكانية إعطاء شهادات الماجستير والدكتوراه ال PhD من خلال الكلية اللاهوتية دي فصارت أول كلية معتمدة رسميا كلية لاهوتية قبطية أول كلية لاهوتية قبطية على مستوى العالم لها هذا الاعتماد ولها صلاحية منح آه، منح دراسية وإعطاء شهادات الماجستير والدكتوراه وده الحقيقة بتعب نيافة أنبا سوريال هو شخصيا درس دكتوراه في شخصية القديس الأرشدياكون حبيب جرجس وعمل الدكتوراه بتاعته دي في أمريكا وعمل الدكتوراه وطبع كتاب ليها عن حبيب جرجس نور وسط الظلام بالانجليزي طبعا وحاليا معهد من المعاهد اللاهوتية الكبيرة في أمريكا بيترجمه عربي وهيطبعه عشان يصدر أيضا في بدايات السنة الجديدة أثناء احتفالنا بمرور مئة سنة على آه، على إنشاء آه، مدارس الأحد طبعا آه، استراليا سيدني فيها نيافة أنبا دانييل وملبورن فيها نيافة أنبا سوريال الحاجة الجميلة اللي شفناها هناك خالص إن الشباب القبطي المصري آه، أو ما بقاش مصري بقى بقى استرالي مولودين هناك هم اللي كانوا قايمين بكل ترتيبات الزيارة كل الترتيبات في كل مكان نروحه نلاقي حتى الأكل اللي بيتقدم لنا بيعملوه الشباب آه، حاجة كانت جميلة جدا وتفرحنا جدا في الكنيسة القبطية هناك آه، عايز أقول لكم أن استراليا بدأت الخدمة فيها سنة 1969 يعني من حوالي 48 سنة إذا أراد ربنا وعشنا في سنة 19 يبقى مرور 50 سنة على بداية الخدمة في استراليا واحنا في سيدني زرنا الاسقف الثالث اللي موجود اسمه نيافة أنبا دانيال ده اسقف ورئيس دير الأنبا شنودة في سيدني رحنا هناك وبعيد عن العاصمة حوالي ساعتين رحنا وبيتنا وصلينا ويا الرهبان التسبحة في حوالي ثمان رهبان أو تسع رهبان وأخ ودير متميز خالص في الطبيعة الرهبانية كاملة وفي الرمل كمان وصلينا وياهم قداس وكان لقاء طيب جدا في كان الواحد في دير جوه مصر طبعا في أديرة تانية زرنا دير أنبا أنطونيوس في ملبورن وزرنا دير الملاك ميخائيل للراهبات أيضا في ملبورن وفي إبراشية سيدني في دير بيتكون على اسم العذراء للراهبات أيضا بس ده كان سفر بعيد شوية فكان ويانا نيافة أنبا هرمينا راح هناك وسهر يعني بيت وياهم وصلى قداس وزارهم لأن البرنامج زي ما بقول لكم كان مكثف للغاية افتقاد أبنائنا في هذه البلاد البعيدة افتقاد مهم جدا ولازم يبقى فيه تواصل اه تواصل بس مش على المستوى الكنسي لكن تواصل أيضا على المستوى المصري في هناك جالية كبيرة جدا تتعدى المائة ألف طبعا مع جاليات أخرى كتيرة استراليا سكانها حوالي 30 مليون ومساحتها قد مصر ست مرات فهناك نوعيات كتيرة مهاجرين من بلاد كتيرة خالص لأنها قايمت قامت استراليا على الناس اللي جايين لها من كل ناحية اتقابلنا ويا بعض الأساقفة من الطوائف المسيحية بعض الكهنة طوائف كتيرة هناك وطبعا في كل الزيارات بتاعتنا السفير المصري بيصاحبنا موجود ويانا تعب ويانا كتير خالص السفرة والقناصل القنصل العام لمصر سواء في ملبورن أو في سيدني والسفير اللي موجود في كامبرا وأيضا السفرنا في اليابان تقابلنا كمان ويا زعيم الطائفة البوذية البوذية وده زار مصر أكثر من مرة ومعجب جدا بمصر ومعجب بالآثار المصرية مصر لها حضور كبير خالص طبعا استراليا لسه بنت امبارح فكنت بضحك وياهم هناك واقول لهم مصر ام الدنيا عشان قديمه يعني طب استراليا تبقى ايه؟ فطبعا اقترحوا ان احنا نقول بنتها فلقينا بنتها دي مش مظبوطه فقلنا لهم خلاص نسميها اختها الصغيره طبعا استراليا 300 400 سنه عمرها لكن مصر بآلاف السنين اللي فيها نشكر الله انه كمل لنا هذه الرحلة كانت في غاية تكثيف ممتلئة بحاجات كتيرة في بعض حاجات اضطرينا نلغيها في بعض حاجات اعتذرت عنها و بقول لهم يعني بعد الزيارة ان اذا اراد ربنا وعشنا وعطانا فرصة لزيارة تانية لازم تبقى اطول عشان تقدر تغطي المساحات والمسافات البعيدة طبعا في فرق بين استراليا ومصر 8 ساعات هم بعدنا يعني الساعة دلوقتي 8 عد كمان 8 ساعات يبقى الساعة 4 الصبح عندهم فهم بعدنا في التوقيت لكن نشكر ربنا ربنا كملها زيارة طيبة افتقاد اخواتنا هناك في اسرائيل في سلسله الموضوعات اللي كنت بتكلم فيها قبل سفرنا بالمناسبه برضو احب اقول ان قبل سفر استراليا آه، تنيح نيافه انبا كيرلس مطران ميلانو والنائب البابوي لأوروبا وشخصية متميزة وجليلة جدا وكان يحمل آه، عمل الخدمة ليس بس في حدود إبرشيتو لكن في أماكن كتيرة وافتقدناه بالحقيقة وأنا افتقدته شخصيا والأربعين هيبقى يوم السبت الجاي اللي هو 23 آه، سبتمبر كنا ابتدينا نتكلم في بعض الفضائل اللي موجودة في الفقرة الإنجيلية دهية وقلنا إن دي مجموعة من اللآلئ وصلنا للؤلؤة رقم تسعة والنهاردة هكلمكم باختصار في اللؤلؤة رقم عشرة اللي هي بيقول فيها اشكروا في كل شيء من أجل التذكرة قبلها قال افرحوا كل حين وبعدها صلوا بلا انقطاع وكملها وقال اشكره في كل شيء اشكره في كل شيء وموضوع الشكر من الموضوعات المرتبطة بحياة الإنسان ووجوده فكأن الإنسان غير الشاكر هو إنسان غير موجود ما يشعرش بإنسانيته وكنيستنا بتعلمنا دايما لما بنيجي نصلي لازم نبتدي بثلاث أجزاء بنسميهم لباس الصلاة فبنصلي أبانا الذي اللي بنسميها ثوب الصلاة التوب وبنصلي بعدها صلاة الشكر بنسميها المنطقة منطقة يعني الحزام اللي بيلف وسطنا وكلمة حزام بيلف الوسط يعني الشكر ده لازم يلف حياتنا كلها وتالت حاجة بنصلي مزمور التوبة اللي هو المزمور الخمسين أو الواحد وخمسين ده بيمثل الحذاء لأن الإنسان التائب بيمشي خطيته عاملة زي الشوك في الأرض فمحتاج حذاء يقدر يسير بيه وبيفكرنا بقصة الابن الضال والحذاء اللي قدمه له أبوه عشان كده النهاردة نتأمل قليلا في الشكر اشكره في كل شيء كل شيء اشكره وعلشان التأمل يبقى محدد ليكم هحطه في سؤالين ليه نشكر ربنا وليه في ناس ما بتشكرش ليه في ناس ما بتشكرش اول سؤال ليه بنشكر ربنا اولا بنشكر ربنا لانه خلقك انسان اوجدك انت كنت في علم الغيب والله من محبته اوجدك والسؤال المشهور هو ليه ربنا خلقك الإجابة بتاعته لأنه بيحبني فأوجدني ودايما نشبهها بالفنان اللي في ذهنه لوحة معينة عايز يرسمها هي موجودة في ذهنه فابتدى يمسك الريشة ويحط الألوان قدامه ويحط اللوحة وابتدى يخط يخطط رسامة هذه اللوحة تجي له بعد شوية تلاقي لوحة جميلة هو أوجدها ورسمها وكلنا نقف قدامها منبهرين ومندهشين أنت تشكر الله لأنه أوجدك أوجدك وأعطاك الحياة والحياة التي أعطاها لك الله بعد ما خلق وأوجد لك هذه المسكونه المية والهواء والنور والنباتات النباتات الصغيرة والأشجار الكبيرة وهكذا الحيوانات أوجد لك الخليقة ثم توجك ملك على الخليقة فصار الإنسان هو قمة الخلق وأعطاه قال له كل الدنيا دي بتاعتك ولما خلقوا كان يخلق كل حاجة زي ما سفر التكوين بيقول لنا فيقول لنا انه خلق هذا الشيء ورآه حسنا وعندما خلق الانسان لا مش حسن بقى ده حسن جدا الانسان وصار الانسان اللي اوجدك انت الله قال لك هدي لك حاجه ما اعطيتهاش لحد تاني هتديني ايه يا رب قال لي هديك العقل فصار الانسان انسانا عاقلا له عقل شوف بقى كل الحضاره اللي احنا عايشين فيها اللي عملها العقل العقل مبنى زي المبنى اللي احنا فيه ده مين صممه مين اوجده عقول ناس علم وحضاره وفن وتاريخ وصار الانسان كائنا عاقلا عاملا بيشتغل بايديه ثم قال له كمان انا مش هدي لك العقل واسيبك لا ده انا هدي لك مع العقل الحريه ده مش حريه في المكان تتحرك من حته لحته ده حريه كمان في الزمان يعني وانت قاعد دلوقتي تقدر تسترجع عشر سنين فاتوا او تقدر تفكر في سنوات قادمه ده انت الانسان فصرت فصرت مميزا عند الله بالحرية اللي عطاها لك بالعقل لا مش كده وبس كمان ده عطاك كمان نعمة الخلود انتوا عارفين الحيوانات تنتهي وتموت في الأرض وخلاص والنباتات تعيش على الأرض وتموت وانتهينا لكن صار للإنسان نعمة الخلود أو الحياة الجديدة وصار الإنسان الخالد بعد حياته على الأرض له حياة أخرى فبقت طبيعة حياتك الإنسانية لها معنى لها معنى عشان كده احنا مثلا لما نتولد بنتكتب في شهادة الميلاد الاسم ثلاثي ورباعي وفي ناس يحب يدور في شجرة العيلة يدور مين جدوده وجدود جدوده قابلت واحد وانا في استراليا وراني كده على الموبايل قال لي انا عامل شجرة العيلة بتاعتنا ل 200 سنة متأسف ل 200 سنة فاتوا تصور بقى 200 سنة ده جايب ايه وكاتب كل واحد لدرجة جه يقول لي فلان الفلاني ده كان عايش في دمنهور تعرفه جد من جدوده يعني قلت له يعني ندور ونشوف اه واخدين بالكم اه في ناس تحب الحكايه ده هي. صار لك نعمه الخلود واحنا النهارده نقول احنا احفاد الفراعنه او مثلا اقول ان انا حفيد للقديس اثناسيوس الرسولي في ارتباط وفين اثناسيوس دلوقتي في السماء فصار الانسان له نعمه الخلود وفي نهايه الحياه يقف المسيح في يوم الدينونة تعالوا إلي يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم في تواصل عشان كده الله خلقك عاقلا عاملا وأيضا عابدا صار لك قلب وصار قلبك هو هيكلك هو الهيكل بتاعك شوف احنا بنخش الهيكل بنخلع الحذاء وبنقف في صمت وبيبقى زي ما بنصلي كده في صلاة الساعة الثالثة إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصر كأننا قيام في السماء فبقى قلبك هو المحطة اللي بتتقابل فيها وهي مسيحك هي السماء بتاعتك فصرت إنسانا عابدا تشكر ربنا على كل النعم دي أشكرك يا رب نمرة اتنين بنشكر ربنا لأنه أوجدنا في هذا الزمان اللي احنا فيه ده تقول لي والزمن ده مش زي الازمنه اللي فاتت اقول لك الدنيا اتغيرت والدنيا اه، احنا الزمن بتاعنا بقى فيه اختراعات وفيه ابتكارات وفيه اكتشافات يعني بالمناسبة أول كاهن لنا راح أستراليا من 48 سنة خد شهر في الطريق شهر راح بالسفينة طبعا ويصحوا ويناموا ويصحوا ويناموا شهر احنا يعني أقل من يوم أقل في ساعات آه، ده يعتبر إنجاز كبير مش كده؟ إيه رأيك لو قلت لك تعالى نروح أستراليا شهر تقول لي مفيش حاجة أسرع شيء طبيعي بقى عندنا اتصالات ثورة اتصالات وبقى عندنا نعم كثيرة أوجدها الله في الزمن بتاعنا في أزمان ماضية مثلا ما كانش فيه أدوية ما كانش فيه مسكنات للألم ما كانش فيه طب متقدم ما كانش فيه جراحات بهذه الصورة كان زمان مثلا الجراحة يعني يفتح بطن المريض دلوقتي ممكن يعمل عملية من غير ما يفتح بطنه من خلال منظار أو حاجة وقيسوا على هذا آه، أمور كثيرة نحن نعيش في زمان منح الله لنا نعم كثيرة والنعم الكثيرة دهيت متعددة نحن في زمن المعلومات مرة كده كنت قاعد ويا شاب من الشبان وبنتناقش في نقطة فقال لي أنا مش عارف طب استنى كده لما أسأل جوجل قلت له مين جوجل؟ قال لي صاحبي طبعا انتوا عارفين دي هيئة كبيرة وشركة كبيرة جدا لكن ابتدى يفتح وحط السؤال اللي هو عايزه عشان يعرف الإجابة على طول في أي موضوع بأي صورة بأي شكل بلا شك ده زمن أعطاها الله للإنسان فيه حاجات كتيرة من أمور الراحة فأولا بتشكر الله لأنك إنسان أوجدك وثانيا لأنه أوجدك في هذا الزمان حاجة التالتة اللي بنشكر عليها ربنا أنه أوجدنا أيضا في هذا المكان الذي يسمى مصر الأرض دي طبعا كان ممكن تتخلق في أي بلد تانية في بلاد تانية يمكن الواحد ما يعرفهاش كتير واحنا مسافرين آه، نقابل مضيفين ومضيفات فنسألهم انت من انهي بلد تقول اسم بلد ما نعرفهاش فين البلد دي بالظبط زي ما الواحد بيسأل كده آه، حد عن مكان بلد مدينة يعني فيقول له فين المدينة دي ففي دول كتيرة في العالم لكن الله أعطى لك نعمة خاصة أن تنتمي إلى هذه الأرض مصر وهو ربنا يسوع المسيح يختار مصر عشان تكون هي البلد الوحيد اللي يزوره في فيما نسميه العائلة المقدسة في مصر دي نعمة كبيرة لما أقول أنا مصري نشأت على الأرض دي اللي لها التاريخ الجميل ده التاريخ الكبير كمان عايز اقول لك ان احنا المصريين مطلوب مرتبطين قوي بنهر النيل نهر النيل لو بصيت كده لخريطة مصر من فوق وفي الايام دي كده وكالة من وكالات الانباء نشرة صورة نهر النيل بالليل فالنور مليان مالي الصورة نهر النيل تلاقيه ماشي في الوجه القبلي في الصعيد نهر واحد ويجي بدءا من القاهرة يتفرع لاتنين لما تيجي تبص له من الطيارة كأنه واحد واقف ورافع ايديه الاتنين بيصلي فصار النهر يعلمنا الصلاة عند كم عند المصريين القدماء كان النهر أحد الآلهة عشان كده في ضربات فرعون لو تفتكر ويايا ضربة من الضربات تحولت مياه النهر إلى دم اه الصورة الجميلة الحلوة دهيت ان ربنا اعطانا ان احنا نكون في البلاد دي ولذلك نعتز بمصر و الزعيم المصري اللي مصطفى كامل اللي قال في يوم من الايام لو لم أكن مصريا لوددت أني أكون مصريا عنده حق عنده حق خالص وتشعر كده احنا طبعا عشان عايشين في مصر مش واخدين بالنا من الحكاية دي لكن لما تروح بلاد خاصة البلاد الحديثة ينظروا لك كأنك انت جاي من عصر الفراعنة اه حضارة تصور كده لما يبقى بلد عمرها 200-300 سنة وانت في بلدك عمر الحضارة فيك سبعة آلاف عام فرق كبير واشتياق انهم يزوروا ويعرفوا البلاد العظيمة دهيات مصر ربنا خلقك على أرض مصر وخلقك في وسط شعب طيب المصريين في تاريخهم عشان ارتباطهم بالأرض والنهر هم شعب طيب عبر التاريخ كله كل دي نعم أعطاها الله لنا مصر التاريخ ومصر الجغرافيا ومصر الحضارة كل دي نعم بنشكر عليه أشكرك يا رب أنك أعطتني هذه النعم الكثيرة أما النعمة اللي نشكر عليها ربنا أيضا دائما نعمة الإيمان قلت لك الإنسان والزمان والمكان والإيمان أعطانا الله هذا الإيمان الإيمان المسيحي ننتمي إلى واحدة من أقدم كنائس العالم كنائس الرسولية تأسست في العالم في أورشليم سميها أم الكنائس في أنطاكيا في اسكندرية في روما الكراسي الأربعة الأولى ثم أضيفت لها القسطنطينية بعد كده وأماكن أخرى لكن هذه كنائس رسولية فصرنا واحدة من أقدم الكنائس يمكن أن نسمي نفسنا الكنيسة القبطية أم الكنائس وفعلا عندها مثلا كنيسة زي الكنيسة الأثيوبية ما هي اتكونت من خلالنا والكنيسة الإريترية أيضا وإحنا أول كنيسة في أفريقيا فالكنيسة القبطية مسؤولة أيضا عن خدمة في أفريقيا ونشكر الله لنا خدمات كتيرة في بلاد كتيرة في أفريقيا واحنا كنيسة رسولية أسسها ماري مرقس الرسول وكنيسة شهداء مشهورة في العالم وبالمناسبة كل اللي زرتهم في استراليا من الرسميين أول كلمة كانوا يتكلموا فيها نعزيكم في شهداء مصر وإحنا كنيسة قديسين ظهر عندنا قديسين ومازال الكنيسة بتعترف بقديسين باستمرار آخرهم قديس البابا كيرلس والقديس الأرشدياكون حبيب جرجس وكمان إحنا كنيسة متميزة في العالم لأنها كنيسة رهبنة فكنيستنا هي التي أوجدت الرهبنة للعالم أو قدمتها كهدية للعالم كله و والخلاصة أنك تنتمي إلى كنيسة عامرة عامرة بحلول روح الله فيها وبعملها وبنشاطها واللي شفناه على سبيل المثال في استراليا استراليا دي على بعد سبعة آلاف أو عشرة آلاف كيلومتر من هنا حاجة يعني بعيدة قوي تشوف ولادنا هناك وشعبنا هناك والكنيسة والآباء الأسقفة والآباء الكهنة والشمامسة وفرق الكورال الجميلة والشباب والأطفال كأنهم قطعة من مصر كأنهم عايشين جوه مصر هنا فرق الشمامسة هناك أو خوارث الشمامسة في في ألحانهم في منتهى الانضباط خالص شيء يفرح شفنا كورال في ملبورن كورال أطفال جنسياته 36 جنسية يعني هم بيسلموا عليا أبونا واقف جنبي يقول لي دي من الصين دي من كرواتيا ده مش عارف من ايه عمال يقول اسماء بلا مش بيقول اسمائهم اسماء العيال نفسهم اسماء البلاد اللي هم من الفلبين ده من تايلاند وهكذا حاجه تفرح ان كنيستنا تحتضن كل هؤلاء ويتربوا فيها ويكبروا فيها أنت تنتمي إلى كنيسة عامرة وإلى إيمان مستقيم وإلى حياة مقدسة إحنا من الشعوب القليلة جدا في العالم لما نحب نقضي ال weekend بتاعنا يوم الأجازة يقول لك يلا بينا نروح الدير مش كده برضو يلا بينا نعمل رحلة للدير نروح هناك نقضي ساعتين ثلاثة نحس إن إحنا ننطلق إلى عالم آخر عالم مبارك وعالم مقدس وهكذا هذه الأربعة الأساسية الله خلقك إنسان في هذا الزمان في هذا المكان بهذا الإيمان يبقى السؤال الأخير ليه ما بنشكرش ليه في ناس ما بتشكرش للأسف حط لك كده ثلاث أسباب سريعة أول سبب إن الإنسان لا يشكر ده الإنسان اللي بينسى نعم الله واحد بينسى نساه وفي تاريخ الكتاب المقدس لما جم يتجسسوا الأرض واختاروا كده واحد من كل سبط يروح فاختاروا 12 رجل يتجسسوا أرض كنعان عشرة رجعوا وقالوا لا بلاش نروح الأرض دي ده الأرض دي فيها ناس طوال وناس أشداء وهنبقى في عينيهم حاجة صغيرة اتنين بس قالوا لا ده احنا نروح اللي هم يشوع ابن نون وكالب ابن يفنه وقالوا للشعب كده لا تخافوا لأنهم خبزنا الرب معنا لا تخافوهم زي في سفر العدد في ناس بتنسى نعم الله وناس بتنسى ان الله سطر عليهم وان الله دبر حياتهم وان ربنا وقف وياهم كتير خالص في مواقف في حياتهم بينسى زي الطالب كده لما بيخش في سنة مهمة مثلا زي سنة ثانوية عامة خايف طب افتكر كده مش كان ربنا وياك في تانية ثانوي وفي أولى ثانوي في الإعدادية المرحلة كلها وفي ابتدائي من أول حضانة طب ما هيقف جنبك هيقف جنبك برضو وانت في سنة مهمة زي السنة بتاعة ثانوية عامة بينسوا عشان كده تذكر دائما عمل الله في حياتك وعلى رأي داود النبي يقول لك أخبر باسمك إخوتي في واحد لما تقعد وياه سامحوني لسانه وحش وأخباره وحشة وكل السيئات تيجي على لسانه في الوقت ده بعد ما تقعد وياه نص ساعة تقوم وانت في حال عايز تروح للدكتور على طول في واحد تاني تقعد وياه تشعر أن يد الله وحضور الله في هذه الجلسة حضور مفرح وحضور مترجي فيه رجاء فيه أمل لا تنسى نعم الله أبدا عشان كده الناس كتيرة تحب تكتب مذكراتها ولما يحصل كده وقت ضيق افتح مذكراتك واقرأ تتذكر حاجات كتيرة عملها الله معك زي ما انا بحكي لكم كده حكايات صغيرة في الزيارة بتاعتنا بتاعت اليابان وبتاعت الرز وبتاعت الاطباق هي حكاية بسيطة خالص لكن مع بساطتها بتعلم الواحد حاجات خالص وبنتعلم من وراها ان ايد الله بتحرك الانسان لا تنسى ابدا ان نعم الله دائمة في كل صباح ما تنساش نمرة واحد نمرة اتنين اللي بيخلي الإنسان لا يشكر دائما الإنسان المتذمر عارفين اللي مش عاجبه العجب شخص مش عاجبه حاجة ودول كتير الأيام دي واحد مش عاجبه حاجة خالص على رأي مثلا يقولوا كده مصر فيها 92 مليون نسمة لكن كلهم عايزين يشتغلوا رئيس جمهورية مش كده أو كلهم عايزين يشتغلوا محللين سياسيين أو يقول لك محلل استراتيجي أو عايز يشتغل ال 92 مليون دول عايزين يشتغلوا أسقفة وكهنة وبطاركة برضه يعني واخدين بالكم اه كل واحد بينسى هو ايه ويبتدي يفكر وينسى نفسه ويتذمر على اي شيء يتذمر على وضع يتذمر على مكان يتذمر على زمان يتذمر مثلا تقعد ويا واحد مع بعض الناس الكبيره يقول لك ايه زمانكم ده ده زمن ويوصفه اوصاف وحشه طب وزمن حضرتك اللي هو قبل كده يقول لك ابدا كنا عايشين وكنا مش عارف العشر بيضات بكام والكلام اللي بنسمعه الغريب ده طب ما هو الزمن بيتغير والناس بتزيد شيء طبيعي ان يبقى في تغيير الانسان المتذمر لا يعرف الرضا قلبه من اجمل صفات الانسان الانسان الراضي والراضي ده الله يسكب نعمه عليه في واحد تقعد وهي دايما شكاك يشكي يشكي اي حد واي مكان واحنا عندنا هنا كل الاوراق اللي بتجيلنا هي عباره عن شكاوي شكاوي واحيانا الشكاوي كل ما تقرا الشكوى او تدرسها او تقابل اصحابها تلاقي في حقيقه الامر لا شيء لكن هو في طبيعه انسان دايما متذمر دايما مش عاجبه حاجه اعرف ان كثير الشكوى قليل الشبع اعرفش يشبع خالص زي مثلا الجو النهارده حر يقول لك يا جو وحش النهارده حر طب ربنا يجيب لنا برد يقول لك يا جو وحش برد طيب في شويه رطوبه يا جو وحش انت عايز ايه ده هو ربنا من محبته عمل لنا انواع مختلفه من الجو اللي بيحب الحر يلاقي الحر واللي بيحب البرد يلاقي البرد واللي بيحب الرطوبه واللي بيحب الهواء عشان ربنا يرضي كل الناس لا تكن انسانا متذمرا ابحث على النعم التي اعطاها الله لك اظن قلت لكم المثل ده قبل كده واحد وقف وقال كنت اتذمر على الله دائما لانه ليس عندي حذاء واحد واقف يشكي يقول له بقى كل الناس يا رب عندهم احذيه وانا الوحيد اللي ما عنديش حذاء ولكنني ذات يوم وجدت انسان بلا قدمين حينئذ شكرت الله طب اشكر ربنا على نعمه رجليك واخدين بالكم الحكايات دي مهمه جدا في مجتمعنا لان التذمر يدمر اي نعمه تذمرك يدمر اي نعمه ربنا اعطاها لك وتنساها يقول لنا في الكتاب التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما آخر سبب بيخلي الإنسان دايما ما يشكرش اللي يقعد يقارن نفسه بالآخرين يقارن نفسه بالآخرين ودايما المقارنة دايما تبقى ظالمة عارفين الأب والأم بيربوا ابنهم بمناسبة يعني دخول المدارس وبعدين يجي يقول لأبوه أنا جبت سبعة من عشرة مثلا في امتحان يروح على طول الأب قايل له إيه وفلان جاب كام فقال له جاب تسعة من عشرة له ليه أنت ما جبتش تسعة من عشرة انت دايما متاسف في التعبير خايب وفاشل ومش نافع المقارنه كويس في حين ان ممكن يستخدم وياه اسلوب تاني غير المقارنه دي انت صح دي نمره مش حلوه لكن لو اجتهدت ممكن تجيب نمره حلوه واحسن انت فاكر لما قبل كده جبت نمر كويسه في امتحاناتك تشجيع المقارنه دائما تضيع الإنسان ليه؟ حتى دايما أنا أحكيها للناس عن طريق صوابع إيدينا ربنا لما حبنا وعمل لنا الأصابع ما خلاهاش زي بعض طب تصور كده لو صوابع إيديك كلها زي بعضها شكلا وحجما تعرفش تعمل شغلك خالص ده هو ربنا عمل ده بشكل وده بشكل وده بشكل كل واحد بشكل عشان ي- كلهم يقدروا يتآلفوا في صنع كل شيء وده علامة الاختلاف أو التنوع اللي الله أراده للإنسان في العهد القديم كان عصر القضاء بعد ما انتهى عصر القضاء وآخرهم كان صموئيل النبي وقف الشعب يتذمر مالكم قالوا عايزين ملك ليه ده الله ملككم قالوا لا مش عايزين الله عايزين ملك عشان نبقى زي بقية الشعوب فابتدأ صموئيل ينصحهم اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب فلما راح يقول لربنا ويصلي له يقول له الشعب عايز ملك قال له هم مش رفضوك انت رفضوني انا رفضوا ملك الله طب اختار فاختاروا شاول صار اول ملك على اسرائيل وشاول ده ارتكب حاجات كتير مش كويسه وقعد أربعين سنة ملك بعد كده جه داود النبي داود النبي برضه أربعين سنة ملك لكن سقط في بعض الخطايا ثم جه سليمان الحكيم أربعين سنة ملك وسقط في خطايا أخرى وبعد كده انقسمت المملكة لشمالية وجنوبية والتاريخ اليهودي اللي عارفين المقارنة لا تقارن نفسك إلا بنفسك واخد بالك اما انك تقارن مع الاخرين وتشوف ده ايه وده مش ايه وده عامل ايه وده مش عامل ايه هتلاقي نفسك مش آه قادر تقف امام الله وتشكر دايما متذمر انتبه هذه الاسباب الثلاثه هي التي تمنع الانسان من الشكر النسيان والتذمر والمقارنه الوصية بتقول لنا النهاردة اشكره في كل شيء اشكرك يا رب ومن التقاليد القبطية الجميلة لما نيجي نشكر نعمل كده نقبل ايدينا وش وظهر والوش والظهر يعني على الناعم والخشن على ال- الحلو والمر على كل شيء تعطيها الله لنا زي ما الوصية بتقول اشكره في كل شيء نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين מן הללויה זוגסה בתרי כאיו כאיו נאמר